نحن كده صلى الله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين بنعمه ربنا نتكلم عن عنوان اسم العهد الجديد النهارده خميس العهد وساعات الواحد ما يكونش فاهم يعني ايه عهد يعني ايه عهد جديد وايه فرقه عن العهد القديم واليومين دول في هجوم على الانجيل وعلى الكنيسه من زاويه ان يا ترى اله العهد الجديد مختلف عن اله العهد القديم اول حاجه عايزين نقولها ان عهد جديد لكن ليس اله جديد انما هو هو أمس واليوم إلى الأبد إن كان عهد جديد هو مش إله جديد هو ربنا نفسه بتاع العهد القديم هو نفسه بتاع العهد الجديد إنما في حاجات كتيرة جديدة بعد كده فأول نقطة عايزين نراجعها إن محدش يقرأ العهد القديم يقول لا ربنا بتاع العهد القديم مختلف يبقى ما قراش كويس يبقى ما فهمش يبقى سمع كلام من ناس بيشككوه يقولوا له العهد القديم كان فيه حرب وكان فيه دم وكان فيه انما لو خد العهد القديم كله والعهد الجديد كله هيعرف ان هو اله واحد امس واليوم والى الابد شوية امثلة يعني مثلا يطلع واحد يقول ايه اله العهد القديم قاسي بينما إله العهد الجديد طيب وحنان يقول له استنى بس هو قصة نينوى مثلا عهد قديم ولا عهد جديد طب ايه قصة نينوى فيها قسوة ولا كلها رحمة كون ربنا حكم بهلاك شعب كله فساد ومجرد انه تراجع عن كل فساد السنين بتوبة وصوم وصلاة ربنا ندم على الشر وعفى عنهم فهي دي قسوة ودول ما كانوا شهود في نفس القصة ينام يهرب من ربنا ويتحط ربنا وهو نفسه يقول موتوني وارموني في البحر ومن رحمة ربنا يقول لا ودخله حوت عشان يتوب عشان يرجع يبقى نبي تاني طب دي قسوة ولا رحمة هو في العهد القديم قصة أبونا إبراهيم اللي بيشفع في صدوم وعمورة ولا عهد جديد؟ بقى إنسان مهما كان قدره يصارع الله ويرجعه في قراراته ويقول له أديان الأرض كلها لا يسمع عدلا إن كان في البلد خمسين دار ده عهد قديم احنا يقول لو خمسين دار هعفى عن البلد كلها طب ده العهد القديم اللي بيقولوا فيه قص قص ازاي اذا كانوا خمسين دار يخلوا ربنا يعفي عن بلد بكاملها فيها كل انواع الشرور وبعدين يا ريتهم خمسين ده ابونا ابراهيم يفاصل يقول له طب اربعين طب تلاتين طب عشرين وصلها لغاية عشرة ربنا ما لقاش عشرة ربنا له المجد في العهد القديم هو هو بتاع العهد الجديد طويل البال كثير الرحمة هو هو لكنه بيكره الشر تعالوا نشوف العهد الجديد يقول ربنا في العهد الجديد طيب ما بيدمش حد لا طبعا استنى بس هو ربنا هو طيب صحيح عهد قديم عهد جديد انما هو الديان هي قصة حنانيا وسفير عهد قديم ولا عهد جديد ما هي عهد جديد انما ازاي لما كذبوا على الروح القدس وقعوا ساكتين ثم ده عقاب شديد في العهد الجديد هو ربنا يسأله المجد مش هو اللي قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم بعد ذلك ليس لهم أن يفعلون أكثر أريكم ممن تخاف خافوا من الذي بعدما وقت له سلطان أن يلقي في جهنم ده مين اللي بيتكلم ده مسيحنا وإلهنا إله العهد الجديد والعهد القديم يبقى أول حاجة عايزين نراجعها إن كون عهد جديد ده مش معناه إنه إله جديد هو هو ربنا الطيب اللي بيحب البشر طويل الروح كثير الرحمة إنما بيكره الشر هو نفس الدوام العادل إن كان في العهد القديم بيدين الشعوب بسرعة عشان الناس تخاف من الشر فيسمح بطوفان ويسمح بحريق هجوم وعمارة ويسمح بحروب إبادة عشان شعبه يكش من الخطية ويعرف أن أجرة الخطية موت النهاردة في العهد الجديد الدينونة مؤجلة لليوم الأخير لكن يظل المسيح له المجد هو الديان العادل هو هو أمس واليوم وإلى الأبد طب أمال إيه الجديد في العهد الجديد إذا ما كانش إله جديد طب أمال إيه الجديد لا شوفوا بقى حاجات كتير أول حاجة دم جديد دم جديد العهد القديم قدس بدم إنما الدم في العهد القديم دم حيوانات دم سيران وتيوس وعجول والكتاب يقول هل يقبل دم سيران وتيوس أن يغفر خطية انت عارفين قصة الدم دي ياخد الكتاب كله يعني من أول صحصحات العهد القديم تيجي سيرة الدم عشان تتفرق كل الناس تفهم القاعدة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ومن عملة آدم وحواء ربنا يجيب ذبيحة ويذبح ويغطي آدم وحواء بجلود حيوانات عشان يحفظه وبعد كده نشوف الفصح اليهودي لازم دم والدم على العتبة والقائمتين وأرى الدم فأعبر عنكم دي فكرة البسخ البسخ يعني العبور يعني الملاك المهلك يعدي علينا ما يجيش جنبنا لأن الدم ساتر علينا وبعدين تمر الأيام ويبقى الذبايح لها نظام وفي الهيكل نظام والأنبياء تلتزم والكهنة تلتزم وبعدين يبان حتى في العهد القديم ان ربنا مش فارق معاه التيران والعجول والتيوس طب ما انت اللي علمتنا رب كده قال لا ما هو الموضوع مش واقف على كده ده دي اشاره اللي بعد كده عشان كده خاتم الانبياء عندنا يوحنا المعمدان اول ما شاف المسيح له المجد شاور عليه وقال ايه هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم عشان كده الكتاب يقول دم بلا عيب ولا دنس دم بروح أزلي دم ابن الله فالعهد الجديد لأن في دم جديد العهد القديم كان يقدس بدم الحيوانات ويقعد يحكي لنا بولس الرسول في سفر العبرانيين ازاي موسى دشن كل حاجة في الخيمة بالدم كل حاجة في الخيمة كانت اتحط عليها دم حيوانات وبعد كده الكتاب يقول ما ينفعش دم الحيوانات كل ده رمز كل دي إشارة إنما لما يجي دم المسيح له المجد هو ده الأصل هو ده الحق عشان كده نسمع النهارده إعلان جميل قوي من ربنا صلى المجد لما يقول خذوا اشربوا هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه عشان كده تلاحظوا ان بتوع العهد القديم ما كانوش يشربوا الدم كان ممنوع عندهم الشرب الدم لان ده دم حيوانات ايه علاقتهم بدم الحيوانات الحيوانات طبيعة واحنا كبشر طبيعة تاني انما الفادي لابد ان يكون من نفس طبيعتنا اللي هيخلصنا ويفدينا لازم يكون دمه من دمنا وعشان كده احنا بنشرب من دمه لكي نتحد بيه فمبقاش الدم بيغطينا كده من بره بقينا بنتحد بيه لاننا ناكل جسده ونشرب دمه فنثبت فيه يثبت فينا نحيا بيه ندخل حياه ابديه يبقى اول علامه للعهد الجديد اولا ليس الها جديدا ولكن دما جديدا دم جديد معلمنا بولس هنا يقول ايه في عبرانية 2 بيقول لنا شوفوا يا جماعة ان كانت الكلمة في العهد القديم اللي جت على يد أنبياء وملائكة الناس ما التزمتش بيها هلكوا كم يكون العقاب أشر لمن داس دم العهد الجديد وحسب الدم الذي قدس به دانسا يعني إن كان الجماعة بتوع العهد القديم كونهم بعد العبور بتاعهم الفسح بتاعهم والمعمودية بتاعتهم في البحر والطقوس بتاعتهم وال والغربة بتاعتهم في الآخر هلكوا أمال إحنا اللي بناكل جسد ربنا ودمه لو افتهمنا بدم العهد الجديد لو ما خدناش الحكاية جد ده يبقى العقاب أشر وأشر يبقى أول حاجة في العهد الجديد تميزه إنه دم جديد ثاني علامة مهمة في العهد الجديد إن كهنوت جديد كهنوت جديد في العهد القديم في كهنوت وكهنوت مختار من الله ولا ياخذ احد هذه الدرجه لنفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا وتلاقوا كهنوت العهد القديم الذهب لبس ايه من راسه لرجليه وذهب من فوق لتحت و... وعملية اغتسالات وتطهيرات و... ورشم في زيت الميرون و... وذبائح و... وبعدين يطلع ان كهنوت العهد القديم كهنوت عاجز ليه عاجز؟ لأن كاهن العهد القديم كاهن خاطئ هو نفسه لازم يقدم ذبيحة عن نفسه قبل ما يقدم ذبيحة عن شعبه كمان كاهن العهد القديم إنسان بيموت فلازم يسلم للي بعده واللي بعده يسلم للي بعده كهنوت يتوارث فما بقاش كهنوت العهد القديم مكسر ودليل عجز كهنوت العهد القديم ان تلاحظوا ان هارون نفسه اللي هو يعني كبير العهد القديم في الكهنوت اخطا خطايا كتيره وقع في تجاوزات صعبة منها ان هو عمل العجل الذهبي بايده ومنه انه اتضرب بالبرص لما كان تذمر على موسى لما خد المرأة الكوشية فبان ان العهد القديم كهنوته فيه عجز عشان كده بيقولوا في قارن بين كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد يقولوا جداب لجاد لنا رئيس كهنة لا يموت ولنا رئيس كهنة بلا خطية دول شرطين ما كانوش متوفرين أبدا في العهد القديم رئيس الكهنة في العهد القديم راجل ضعيف بيموت زي حالتنا ومليان خطايا زي حالتنا فعشان يبتدي يعمل أي حاجة لازم يقدم ذبيحة عن نفسه الأول أما مسيحنا لو كل المجد رئيس الكهنة الأعظم أسس كهنوت العهد الجديد اللي بدم نفسه لأنه بلا خطية وحده وهو كاهن لا يموت إلى الأبد وعشان كده اتقال عنه أنت الكاهن إلى الأبد على طقس ملكي سابق وبولس يقول ما قالش على طقس هارون لأن هارون طقسه ضعيف طقس يموت إذا لما بنقول عهد جديد بنفتكر الأول دم العهد دم ربنا له المجد أساس العهد الجديد وبنفتكر كهنوت العهد الجديد كمان تلاحظوا أن كان أصعب يوم عند رئيس كهنة العهد القديم يوم الكفارة كان له طقس عجيب يربطوه من رجليه كده ويدخل يفضل طول الليل سهران يقعد بقى يتوضا كذا مرة اغتسالات وبعدين يدخل بكذا ذبيحة عشان يدخل على قدس الأقداس مرة في السنة يبخر قدام تابوت العهد ويطلع فخايفين عليه يقع جوه ولا يموت مش حدش يقدر يجيبه فيشدوه ويفضل طول اليوم والليل في صلوات وفي قراءات وفي تطهيرات عشان بس يدخل يلمس تابوت العهد انما احنا في العهد الجديد رئيس كهنتنا يقول عنه بولس ما دخلش قدس اقداس الارض ما دخلش هيكل سليمان ما دخلش خيمة الاجتماع دخل على السماء على طول ليقف امام الله الاب ويقدم ذبيحة عن العالم كله دخل الى الاقداس بذبيحة نفسه طبعا ده حاجة كبيرة قوي عشان كده من تأملات أثناسوس الرسول يقول عارفين ليه المسيح اختار الصليب بالذات عشان يقف وقفة كاهن أصل لو مات موتة تانية كان هينام إنما كونه واقف عامل إيديه كده دي وقفة كاهن يشفع في البشرية إلى آخر الظهور ثالث حاجة تميز العهد الجديد العهد الجديد انه مش اله جديد هو هو انما دم جديد وكهنوت جديد يوم جديد العهد القديم كان اساسه يوم السبت احتفال العهد القديم يوم السبت لأن من بداية سفر التكوين يقول استراح الله في اليوم السابع وفكرة استراح معناها فرح فده فرح العهد القديم أو فرح الطبيعة الأولى أو فرح الخليقة الأولى وكان ربنا يقصد هو يفرح بشعبه وشعبه يفرح بيه هم بقى خدوا الحرف بتاعها وبقى الحكاية ناشفة وجافة وبقى يحسبوها بالخطوة وبالأكلة وبالكلمة إنما خلط من الروح والروحانية والفرح والحاجات دي. علمنا بولس برضه لأن يهودي أصيل في الأصل قال لنا ربنا لقى اليوم ده باظ فقال لازم يجيب يوم تاني عين الرب يوما جديدا خلي بالكم عشان الحتة دي ترد على السبتين وعلى الشهود يعني ربنا لقى إن السبت اليهود كسروه مش كسروه في الحرف كسروه في روحه لأن الإنسان أخطأ في السبت فبوظ طعم السبت ربنا كان فرحان بخلقته تشوهت الخليقة بالخطية في يوم فرح فما دعاش ربنا فرحته في السبت فلازم عشان يستعيد فرحه بخليقته لازم تجدد الطبيعة وتجدد الخليقة تعين الرب يوما جديدا شكلت واحدة حاجة ان ربنا يسوع قضى السبت كله فين الاسبوع ده في القبر عاوز يقول ايه كفاياكم بقى السبت خلونا ندخل على الحد فاهمين معنى السبت ده عهد قديم خلاص خلونا نحتفل بيوم جديد طعم جديد حياة جديدة بشرية جديدة طبيعة جديدة خليقة جديدة لأن الخليقة الأولى تشوهت تستاهل الموت وربنا مش يعبر عنها انه قضى السبت في القبر عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي ان اليوم الوحيد اللي نصلي فيه بشية الراقدين الصبح نصليه يوم السبت لانه بنعتبر ان احنا مستعدين نموت مع المسيح في اي وقت ونتذكر الراقدين مع الذين مع ربنا يسوع اللي رقد في القبر يوم السبت اذا في يوم جديد العهد الجديد اصبح علامته عنوانه يوم جديد عشان كده تلاحظوا اللي هيتمسكوا بالسبت بيرجعوا للعهد القديم بيضيعوا دم العهد الجديد بيضيعوا كيهنات العهد الجديد بيضيعوا خيرات العهد الجديد يبقى ما ملهمش نصيب معانا ما يدخلوش ياكلوا من المجد بتاعتنا خلاص يوم الحد اصبح يوم الرد وعشان كده تلاحظوا ان احنا نقول كده دايما يوم الحد هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه يا رب خلصنا ده يوم الخلاص لان لما المسيح قام فجر الحد كان بيقيم الطبيعة كلها فيقول اقامنا معه واجلسنا معه في السنويات فاصبح يوم الحد عنوان قيامتنا عنوان تجديد طبيعتنا معاد الحياة الأبدية في فكر الآباء يقولوا الحد يتحسب كأم الأول وساعات يتحسب كأم اليوم الإيه؟ الثامن لو حسبت الأسبوع سبعة أيام يبقى الحد ثمانية إنما هو لو حسبته بالطريقة الأولانية تعد واحد تاني والمعنيين يهمونا كأن ربنا عاوز يقول أنا هعملكم من جديد يلا نبتدي القصة من عند آدم تاني يبقى عند يوم الحد تبقى الحكاية إيه هنبتدي من الأول تاني على مدرسة كأن يوم العيد ده يوم الحد وكل حد هو احتفال الخليقة الجديدة كأننا متنا وقمنا بداية جديدة أما يوم 8 له دلالة إذا كان عمرنا على الأرض كله أسابيع سبعات سبعات سبعات إذا كل حد كل ما تيجي كلمة تمانية نفتكر ان احنا لينا عمر تاني لينا حياة ابدية لينا حياة اخرى فكأن رقم تمانية بينبهنا احنا مش بتوع السبعات احنا بتوع التمانيات هنسيب السبعات للناس بتاعت الدنيا اللي اخرهم اجازة الاسبوع يوم الراحة على الارض لان كمان لسه هندخل في الراحة الارضية عند اليهود احنا بتاعتنا راحة ابدية في العهد القديم يتميز براحة أرضية يوم السبت أما العهد الجديد فبيشاور على الحياة الأبدية والراحة الأبدية يوم الحد يوم تاني لما نقول عهد جديد لا نعني إلها جديدا وإنما نعني دما جديدا كهنية جديدا يوما جديدا وعدا جديدا أي عهد اتفاق بين اثنين أي وعد أو عهد اتفاق ربنا اتفق مع اليهود طبعا اليهود خابوا وكسروا العهد بدل المرة مرات عشان كده يقول لا كالعهد الذي عاهدت آباءكم يوم أخرجتهم من أرض مصر لأنهم لم يلتزموا بعهدي يعني ربنا دايما فاكر ان ادى كلمه لليهود بس اليهود ما التزموش والعهد القديم كان مشروط تحفظوا وصيتي تمسكوا فيا توصلوا كنعان واديكم ارض وخير وعمر ما التزموش الوعد القديم والعهد القديم كان اقصى طموحات الشعب هو الارض اللي فيها لبن وعسل اليهودي يوم ما كان يرضي ربنا كان يحلم بثلاث حاجات كان يستنى من ربنا عمر طويل خير الأرض عيال كتير لما تسأل اليهود انت ماشي كويس ليه ملتزم بالناموس ليه حافظ العهد ليه يقول لك عشان ربنا يديني العمر الصحة والعيال والأرض طب ما هو العامر له آخر والعيال كده كده هيمشوا والأرض زي قلتها تسيبها إيه الحكاية لا بقى إحنا في العهد الجديد لنا وعد جديد ليست لنا هنا مدينة باقية ولكننا نطلب العتيبة لما جالنا المسيح على الأرض تلاحظوا الأسبوع ده كله بيتكلم عن السماء الليلة دي بالذات كل كلام عن الحياة الأبدية وعن الروح القدس اللي وصلنا السماء يعني في صلاة في يوحنا 17 بيقول ليس من هذا العالم بيقول للآب كده كما أني أنا لست من هذا العالم ولا هذا يبغضهم العالم ولكن لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير يبقى ربنا يسوع له المجد عاوز ينبهنا ما تبصوش على الدنيا وتحطوا أملكم فيها أنا بديكوا عهد جديد بوعد جديد هم خدوا عهد قديم بوعد الارض حتى ما كانوش قد دخلوا الارض وبوظوها وخربوها انما انا بديك عهد جديد بارض جديده لان ستكون سماوات جديده وارض جديده يسكن فيها البر لان السماء الاولى والارض الاولى مضتا يبقى لما بيقول عهد جديد دايما نفتكر الحياه الابديه عشان كده المسيح لو المجد جه ملك اللي لازم بيراقص هيسأله أنت ملك؟ يقول له أيوه أنا ملك ولكن مملكتي ليست من هذا العالم. إذا كنت فاهمني زي اليهود ما فاهميني تبقى أنت غلطان. أنا ملك صحيح بس مش من الدنيا دي. ولا هوعد ولادي يملكوا في الدنيا دي. أنا هوعدهم يملكوا معايا في الحياة الأبدية. لما جت أمة الميزاي ابن يوحنا ويعقوب تقول له ايه خلدنا عن اليمين وعن الشمال في ملكوتك في مجدك هي كل فكرة ايه كست يهودية هيقعد زي داوود على كرسي قعد واحد على اليمين واحد على شماله قال له انتوا مش عارفه بتطلبوا ايه انا هملك على خشبة اللي على يميني حرامي مصلوب واللي على شمالي حرامي مصلوب عايز عيالك يملكوه أو يستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها أو يستطيعان أن يستبغ بالصبغة التي أستبغ بها قالت له طبعا عياله جدعان زي الفيل هو مش فاهم بيتكلم في إيه هو بيتكلم في الصليب والأبدية وهي بتتكلم في الوزارة وال والتركة الله طبعا يستطيع فعلا إنما المكان في السماء للذي أعد له إذا عهد جديد معناه وعد بالحياة الأبدية وعد جديد عشان كده ربنا يسأله المجد يقول ايه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ربنا اصله غلب مع اليهود طول سنينهم آلاف السنين بيطلبوا الارض بيطلبوا الدنيا بيطلبوا الخير وبعدين هلكوا بسبب عدم إيمانهم إنما ربنا عاوزنا بتوع العهد الجديد اللي بنشرب دم العهد الجديد اللي بنحتمي في كهنوت العهد الجديد ربنا يسأله المجد اللي بنعيد في اليوم الجديد يوم الحد نحتفل ونرجو حياة أبدية وعدا جديدا بحياة لا تنتهي نقول تاني الشاطر اللي يحفظ قلنا ان العهد الجديد مش اله جديد هو هو وانما دم جديد كهنوت جديد يوم جديد وعد جديد ناموس جديد هنقول ناموس جديد ازاي مسيح قال ما جئت لانقض بل لاتمر عشان كده تلاحظوا معلمنا يعقوب يعقوب يقول من اطلع على الناموس الكامل الناموس في العهد القديم ما كانش اكتمل ليه؟ لأن المسيح ما كانش جه ولأن الإنسان ما كانش يقدر يحتمل من ربنا يقول له أحب أدعاكم ده الإنسان بتاع العهد القديم ده شبله وبتاع مشاكل كويس قوي ان ربنا يقول له عين بعين وسن بسن على قده انما لما جه المسيح الكامل اعطانا الناموس الكامل كمل على العهد القديم ودي حتة بتتعب ناس تقول الله يعني ربنا غير كلامه ما غيرش كلامه قال وزود انما هو هو هو اللي قال لا تقتل ده يقول لا تغضب هو كده غير كلامه ده قال مش بس ما تقتلش كمان ما تغضبش مش بس ما تزنيش كمان ما تبصش مش بس لو حلفت ما تخلفش ما تحلفش من اساسه يبقى هو بيعمل ايه بيكمل عشان كده اعطانا ناموسا جديدا زمان كنت فاكر ان كلمة ناموس دي ما جاتش في العهد الجديد خالص وطلعت غلبان وخيبان طلعت انها جت كتير لان بولس مثلا يقول ايه يقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح في حاجة اسمها ناموس المسيح اه بس مش مكتوب بالحرف زي العهد القديم ناموس المسيح ده مكتوب في قلوبنا بالروح القدس مكتوب في العهد الجديد طبعا لكن اللي مكتوب في العهد الجديد كمان مكتوب في قلوبنا لأن اللي كتب الكلام سكن فينا الروح القدس اللي كتب الكلام ده هو اللي سكن فينا فاحنا عندنا ناموس جديد ناموس جديد وعن عاد قديم إذ سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك أما أنا فأقول لكم أحب أعدائكم ده عهد جديد بقى باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم عشان كده في العهد القديم ربنا لما كان بيحامي عن شعبه كان يعمل من شعبه جيش ويطلع يخبط في الشعوب التانية النهارده ربنا بيحامي عننا يقول لنا ايه حبوا اللي بيخبطوكم حبوهم صلوا لهم عشان ربنا ينور بصيرتهم خليكم مستعدين يموتوكم طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كذبون افرح وتهللوا أجركم عظيم في السماوات ما احنا مش قاعدين لهم في الدنيا عاوزين الدنيا ياخدوا الدنيا احنا بتوع السماء بتوع العهد الجديد دي حاجة مش عارف ياخدوها مننا عاوزين ياخدوا الدنيا ياخدوها ياخدوا عمرنا ياخدوه بس هياخدوا الأبدية ازاي بالعكس هيأثروا السكة للأبدية إذا العهد الجديد يحمل معه ناموسا جديدا وعشان تبقى قد الدم الجديد لازم تحافظ على الناموس الجديد خلي بالكم عشان كده دايما الكنيسة تعلمنا ما تدخلش تتناول وانت في قلبك أقل خصام تتناول ازاي ده دم جديد مش دم حيوانات ده دم المسيح الذي بالعيب ده كهنات جديدة اللي بيقدس رب المجد نفسه ده احنا بتوع اليوم الجديد يوم القيامة يوم الحد يوم الأبدية ده احنا بتوع الوعد الجديد وعد بالسنة ده احنا بتوع الناموس الجديد حب بلا شروط بلا حدود ناموس جديد عاوز تبقى تبع العهد الجديد التزم بالناموس الكامل تحب ربنا من كل قلبك وفكرك ونفسك وتحب قريبك زي نفسك وقريبك ده يطلع أي واحد كل شخص هو قريبك أخيرا نقول تاني عشان نحفظ عهد جديد مش إله جديد إنما دم جديد كهنوت جديد يوم جديد وعد جديد ناموس جديد إنسان جديد يبقى اللي اتغير في العهد الجديد مش ربنا خلي بالكم اللي اتغير في العهد الجديد مش ربنا زي ما الناس فاكر ربنا ما بيتغيرش انما ربنا بيغير الانسان ففي العهد الجديد ربنا بيخلق انسان جديد عشان كده الانتماء للعهد الجديد بيبتدي فين؟ في المعمودية. أي واحد لسه متعمدش ما دخلش العهد الجديد. لسه. لكن لما يتولد ولادة جديدة، لما يتخلق خلقة جديدة، لما يبقى طبيعة جديدة يبقى دخل معانا في العهد الجديد. تقسيم الجميل القبطي ناخد الشخص المعمد ونلفه في الكنيسة ونقول له مبروك عليك بقيت واحد من السماء واحد تبع الكنيسة واحد تبع العهد الجديد دخلت في عهد جديد مع الله يدخل من جرم المعمودية على المذبح ياخد الجسد والدم لأن من حقه يأخذ الدم دما جديدا لأنه بدأ عهدا جديدا لأنه صار إنسانا جديدا واضحة؟ يبقى ربنا وسهلا المجد بيخلق إنسان جديد بعد ما خدت دي في القديس بعد ما اتولدت ولادة جديدة من فوق انتوا غير البشر انتوا ناس جداد انتوا طبيعة غير طبيعة البشر انتوا اتولدتوا من فوق المسيح الماضي كان بيتكلم عن نفسه انه جاي من فوق يحضر مع مدام يقول عن ربنا فيها كلمة جميلة أوي فوق ابن العهد الجديد وهيقول مع غنى كل قداس طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآبائكم لأنها تسمع لأن أنبياء وأبرار استووا استووا إيه؟ استووا هذه القعدة بتاعتنا دي استووا يبقى قدامهم دم العهد الجديد استووا يبقى عندهم رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع كهن العهد الجديد استووا يحتفلوا معانا باليوم الجديد استووا يتحط قدامهم وعد الحياة الأبدية الجديد استووا يدخلوا على الناموس الكامل ناموس جديد استووا إن روح الله يسكن فيهم ويمكث معهم إلى الأبد روح عهد جديد يبقى نختم نقول لما نقول عهد جديد ما نقصدش إله جديد الله لا يتغير هو هو أمثالون إلهنا وإنما نعني واحد دم جديد كهنات جديد يوم جديد وعد جديد ناموس جديد إنسان جديد لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد أمين كل سنة وسطولين